السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ما زلت أحبابي معكم مع هذه الأمراض المهلكة للفرد في الدنيا والآخرة بل وهي مهلكة أيضا لمجموع الأمة إذا دبت وانتشرت فيها مرض النهاردة هو مرض قلبي ولكن هو أصل لكل شر هذا المرض نبع منه الكفر ونبع منه القتل ونبع منه كل سوء أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض هذا الذنب الذي أوصل بعض الناس والعياذ بالله إلى انتهاك كل ما حرم الله سبحانه وتعالى مرض النهاردة هو مرض الحسد مرض التحاسد اللي بيكون بين الناس هنحاول بقدر مستطاع النهاردة إن شاء الله إن احنا نحاول كده نلم شتات هذا الموضوع ونحاول بقدر المستطاع نضع إيدينا على أسباب المشكلة علشان نحل التحاسد بنت من البنات اتخطبت في يوم من الأيام فكانت النتيجة ان بنت خالتها او بنت عمتها او جارتها او صاحبتها اللي في الشارع او صاحبتها اللي في الكلية حسدتها لان هي اتخطبت وهي لا اتنين متميزين جدا داخل الجامعة والاتنين بيرتبوا كل سنة واحد منهم طلع الاول على الدفعة هذا العام فالتاني حسده بسبب ان هو تفوق عليه في هذا العام اتنين موجودين في مكان عمل واحد واحد منهم مجتهد ونشيط وحريص على انه يرتفع هذا ترتفع هذه المؤسسة او يرتفع هذا المصنع او يرتفع هذا المكان فبالتالي في حد موجود معاه بيحسده على ما هو فيه الان التحاسد والتباغض والتقاتل بين الناس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية تعالوا من البداية نقسم كلامنا بحيث يبقى موضوعنا ماشي في اتجاه واحد قبل ما ابدا في الكلام عن الحسد عايز اقول لكم ان افضل اخلاق المؤمنين على الاطلاق ان يكون الانسان منا سليم الصدر للعالمين لا في قلبه غل ولا في قلبه حسد ولا في قلبه بغضاء ولا في قلبه كراهيه لاحد وده هو العبد اللي مؤهل يوم القيامه انه ينجو في الاخره ويكون من اهل الجنه قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبه كان سليم للخلق على أحد أوجه التفسير قلبه كان سليم للناس لا بيشيل من الناس بقى في هذا القلب حقد ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد إنسان بالفعل سليم الصدر وهؤلاء الذين يدخلون الجنة وينعمون فيها كما قال ربنا تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها تحتهم الأنهار ناس نفوسها سليمة دخلت الجنة تنعم فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده قال لنا إن أول زمرة تدخل الجنة يدخلون الجنة لا تباغض ولا تحاسد في قلوبهم قلوبهم سليمة هم عاشوا في الدنيا قلوبهم سليمة لبعض فكانت النتيجة أن في الآخرة برضو قلوبهم كانت سليمة لبعض صاحب القلب السليم ده اللي بفضل الله لا يشيل فيه غل ولا يشيل فيه حسد ولا يشيل كراهية لأحد إنسان بينام كده بيحط دماغه على الفراش كده سليم الصدر لكل الناس قال أحد الحكماء أقصر طريق إلى الجنة سلامة الصدر ده أبسط طريق يوصل للجنة وطريق بسيط وسهل جدا ويندر من يقف على هذا الطريق نادر جدا احنا نلاقي حد واقف على هذا الطريق انه بفضل الله سليم لكل الناس ينظر الى من هو اعلى منه واكثر هو- من واكثر نعما فيقول يا رب زد له في النعم وينظر الى من هو اسفل منه فيقول يا رب اعطه حتى ترفعه عليه ناس سليمه الصدر معاويه بن قره بيسالوه الصحابي الكريم بيسالوه عن اعمال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أفضلهم عندهم كان أفضل حد عند الصحابة مش أكثرهم صلاة ولا صياما ولا زكاة كان يقول كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا كان أفضل حد عند الصحابة اللي كانوا بالفعل بيتخذوه قدوة إن هو ده النموذج ال- ال- اللي يحتذى به أسلمهم صدرا وسفيان بن دينار بيقول لأبي بشر حدثني عن أعمال السابقين قول لي كده أعمال السابقين من الصحابة والتابعين حدثني عن أعمالهم فقال له كلمة جميلة جدا بيقول عملوا قليلا وأجروا كثيرا الناس اللي قبلنا باختصار خالص هم ليه سبقونا لأن أعمالهم كانت يسيرة ولكن أجورهم كانت كبيرة فقلت له وكيف تكون الأعمال يسيرة والأجور كبيرة قال بسلامة صدورهم الناس دي نفوسها كانت سليمة صدورها كانت سليمة لا اتنين شيوخ او اتنين علماء بيتحاسدوا بينهم من بعض ده عنده طلبة علم اكتر من ده او ده عنده كتب اكتر من ده لا لا لا لا ده قلبه سليم الصدر لكل المسلمين حتى لو في يوم من الايام اتأذى هو دايما سليم الصدر لكل المسلمين الناس دي عالت عند الله بهذه الصورة بل وأعطاها الله سبحانه وتعالى سعادة الدنيا والآخرة وبخاصة سعادة إ- إ- إ- إ- الإنسان وهو بيموت إنما أتاها الله لسليم الصدر الإنسان لا يسعد وهو يموت إلا إذا كان سليم الصدر زيد بن أسلم بيروي قال دخل, الص- دخل, دخل الناس على أبي دجانة على أبي دجانة وهو يحتضر فوجدوا وجهه يتهلل راجل بيموت ووشه مليان انبساط مليان سعادة ومليان فرحة فقالوا له يا أبا دجانة نرى وجهك يتهلل قال والله إن أوثق عملي الذي يعني أسعدني في هذه اللحظة سلامة صدري للناس أنا العمل اللي أنا واثق منه قوي علشان كده أنا فرحان ومتكئ على هذا العمل ومعتمد على هذا العمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى إن أنا كنت سليم الصدر للناس سليم الصدر ده هو لا يخرج منه إلا كل ما فيه حب وخير للناس أبو الدرداء رضي الله عنه كان في قيامه لليل يدعو لسبعين رجلا من أصحابه يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ناس كان عندها سلامة للصدر بتحمل دايما أقوال الناس وأفعال الناس على المحامل الطيبة وعلى المعامل وعلى أفضل وجوه وأفضل الصور دخل رجل على الشافعي رحمه الله وكان مريضا شديد المرض فقال له الرجل قوى الله ضعفك يا إمام الكلمة ظاهرها إن هو بيدعي على الإمام الشافعي قوى الله ضعفك الضعف لو قوي أكثر الإمام يموت فقال له الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني فالراجل اتهز كده و- وحس انه يعني ما احسنش الدعاء فقال والله يا امام ما اردت الا الخير فقال له الشافعي والله لو سببتني والله لو سببتني ما ظننت فيك الا خير ناس كانت سليمه الصدر ناس كانت سليمة الصدر علشان كده وضعوا رجليهم على أول طريق الجنة ويوم الجنة يدخلوها بإيه؟ سليم الصدر لا يحمل في قلبه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد علشان كده وصلوا إلى أعلى المراتب وصلوا إلى أعلى المراتب والسر في ذلك سلامة الصدور قارنوا دايما بين حال هؤلاء الذين وصلوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا وبين حال أهل الحسد وده العنصر الثاني معانا النهاردة من عناصر درسنا الحسد ممكن يوصل فين للأسف كتير من الناس بتبتلى بمرض الحسد بتبتلى بمرض الحسد ولا تفكر في العلاج وهي لا تشعر ان الحسد ده هو اقصر طريق للنار وهي لا تستشعر كده أن الله يحرم عليها الجنة بسبب هذا التحاسد بسبب هذا التحاسد كم من إنسان حرم الخير في حياته في الدنيا وفي آخرته والسبب في ذلك التحاسد اللي كان موجود داخل قلبه ولو نظرنا إلى كثير من نماذج وصور القرآن وقصص القرآن هنجد إن كتير جدا من قصص القرآن كانت بتكلمنا على هؤلاء الذين يحسدون الناس في ناس كده والعياذ بالله والعياذ بالله الحسد لما ملأ لبها والعياذ بالله وصلها إلى أسوأ دركات جهنم وتعالوا ناخد مع بعض أسوأ, أسوأ صورة من صور التحاسد على مدار التاريخ ولو نظرنا ايه اسوأ صورة من صور التحاسد على مدار التاريخ هقول لك التحاسد الذي ينقل ينقل مخلوق بعدما كان مكرما بعدما كان عزيزا بعدما كان مرفوع الشأن عند الله سبحانه وتعالى حتى إن الله رفعه في الملائكة لدرجة الملائكة لعبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى إلى أن يكون ملعونا مذموما كافرا بالله عز وجل والسر في كل التحول ده هو وجود الحسد في قلب هذا المخلوق هذا المخلوق هو الشيطان الرجيم هو الشيطان الرجيم وده أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء يوم أن حسد إبليس آدم عليه السلام أول ذنب كان يعصى الله عز وجل به في السماء لما حسد إبليس آدم شوفوا الحسد بيوصل لإيه كانوا دايما بيقولوا الحسد هو بريد الكفر الحسد وصل إبليس لإيه الحسد وصل إبليس واحد لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم لم يسجد لله عز وجل فالحسد وصلوا من البداية أنه لا يطيع أمر الله سبحانه وتعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الحسد هو الذي جعل هذا الشيطان يعني يطرد من ال من ال من السماء يطرد من السماء قال اخرج منها مذءوما مدحورا الحسد وصل ابليس الى انه كفر بالله الى انه كفر بالله ابليس كفر بالله بعدما راى من ملكوت الله في السماوات ما راى هو الحسد دايما كده الحسد هو العصابة السوداء التي تعمي عين الإنسان وتعمي قلب الإنسان فكفر إبليس بالله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كفر بالله في لحظة والسبب في ذلك والسبب في ذلك والسبب في ذلك حاجة اسمها كده الحسد الحسد أحد ابني آدم وده أول ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به في الأرض أحد ابني آدم حسد أخاه أولا على أخته وحسد أخاه على أنه الله تقبل منه ولم يتقبل منه تقبل من أخيه ولم يتقبل منه فكانت النتيجة أنه حسد أخاه الحسد وصل لإيه؟ الحسد وصل إبليس إلى ترك تنفيذ أمر الله عز وجل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى الحسد في أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض الحسد وصل للأخ أنه يقتل أخاه أن يقتل الأخ أخاه يقتل أخوه والسبب في ذلك التحاسد والعياذ بالله مرض سيء للغاية أنه ينزل في قلب إنسان نزل الحسد في قلبه فخلاص هو الآن الأزم بسبب هذا التحاسد قتل أخاه قتله قتله الحسد ودي ثالث قصة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أيضا بسبب الحسد الحسد هو اللي وصل 11 أخ في يوم من الأيام إن هم يتآمروا على أخيهم الصغير الضعيف الذي لا يملك الدفاع عن نفسه أخوة يوسف تآمروا على يوسف الحسد وصلهم إن هم يصرحوا ويقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم الحسد وصلهم في يوم من الايام انه يسهل على الاخ ان يقتل اخاه وابن عباس رضي الله عنه بيحكي مشهد من مشاهد يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته لما ألقوا يوسف في الجب تعلق يوسف مسك يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق كده بقمة البير علشان ما يقعش فمن بين من يضرب على يديه ومن بين من يضربه في وجهه ومن بين من يحث التراب في وجهه وأقلهم من أقبل عليه يسبه ويدفعه دفعا في البئر متخيلين الحسد ممكن يوصل لإيه متخيلين الحسد ممكن يوصل صاحبه لإيه بل الحسد ممكن يوصل للإنسان لما هو أعظم من الكفر أظن مفيش ذنب بعد ال... مفيش ذنب بعد الكفر آه، أمية ابن أبي س- أمية الشاعر المعروف الجاهلي أمية بن أبي الصلت أمية ده كان يسمع من أخبار أهل الكتاب أن هذا الزمان سيبعث فيه نبي فهو كان بيتطلع أن يكون هو هذا النبي المبعوث للناس فكان طبعا استغل الموهبة الشعرية اللي كانت موجودة عنده وبدأ يتكلم ب- ب- بالأشعار بتاعته في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي جميل خلقه سبحانه وتعالى في خلق الله يقعد يتأمل في خلق الله ويقول هذه هذا الخلق وهذا الكون ويقول أبيات عظيمة جدا لدرجة في صحيح مسلم من حديث الشريد بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي صلت شيئا قلت نعم يا رسول الله فأنشأته عشرة أبيات ثم عشرة أبيات حتى أنشأته أنشدته مئة بيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة المشهورة كاد أن يسلم في شعره أمية بن أبي صلت ده فضل يأهل نفسه كده إن هو النبي المبعوث في هذا الزمان لكم أن تتخيلوا أن أمية بن أبي الصلت لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده على ذلك والحسد ده وصل أمية بن أبي الصلت أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكفر بهذا النبي لأنه حسد النبي على ما آتاه الله عز وجل من فضله شبيه قوي بأمية بن أبي الصلت لما كان في, في مكة شبيه بيه قوي عب- عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة رأس المنافقين رأس المنافقين أكثر من دبر المخططات والمكائد لرسول الله وللمسلمين وكنت دايما كده أقعد أسأل نفسي هو ليه عبد الله بن أبي بن سلول بالذات اللي يلقب برأس المنافقين يكيد للنبي بهذه الصورة يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وهو أول من قال في شأن السيدة عائشة في حادثة الإفك آه، ما سلمت منه وما سلم منها والله ينزل في شأنه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قالت عائشة عبد الله بن أبي بن سلول الآية دي نزلت فيه هذا الرجل الذي أسس مسجد الضرار علشان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي يوم أحد عاد بتلت الجيش علشان يعمل هزة عنيفة في الجيش ليهزم الجيش في يوم أحد هذا الذي كان يؤلب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحالف مع المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ليه كل هذا الحقد وليه كل هذا الحسد وليه هذه العداوة السبب في ذلك أن أهل أهل المدينة كانوا ينصبون ينص كادوا سينصبون عبد الله ابن أب- ابن أبي بن سلول ليكون زعيما لهم هو ده الرئيس بتاع المدينة وكانوا ينظمون الخرزات في التاج الذي سيوضع على رأس عبد الله بن أبي بن سلول فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في, في, في الهجرة ووصل المدينة طبعا الرئاسة والملك انتقل من عبد الله بن أبي بن سلول اتاخد من تحت رجليه ووضع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة لما انتقل الملك منه لرسول الله امتلأ قلبه بالحقد والحسد والبغضاء والكراهية والسبب في ذلك الحسد والسبب في ذلك الحسد انه يكره ان النعمة تكون موجودة عند حد غيره مش كده وبس ولو رجعنا مرة تانية لمكة هنجد سبحان الله ان آه، آه، الاخنس بن شريك وابو جهل وابو سفيان التلاتة دول كانوا كل يوم لو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قاعد يقرأ القرآن هنا فكان أبو جهل يجلس عند أحد أركان البيت ويجلس الأخنس بن شريك عند أحد أركان البيت وأبو سفيان يجلس عند أحد أركان البيت يسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمتعون بقراءة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أوشك الفجر على الطلوع كل واحد منهم يمشي يمشي فيجتمعون في الطريق فيحدث بعضهم بعضا لو رآكم ضعفاء مكة لفتنوا هذا ك- انت- ما- اللي انتوا بتعملوه ده غلط وفي يوم من الأيام كده الأخنس بن شريك بيفضفض شوية مع أبي جهل فبيقول له فبيقول له أتعلم أن محمدا على الحق قال أعلم أنه على الحق وأن هذا الكلام هو كلام الله أنزله على محمد ولكن شوفوا سبب طغيان وكفر أبي جهل كنا وبني عبد مناف كفرسي نه- رهان عيلة النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا فأطعمنا سقوا فسقينا حتى إذا تساوينا قالوا منا نبي فأنا ندرك هذا فبسبب التحاسد ان ما ينفعش العيله دي يكون عندها نعمه مش موجوده عندنا كفروا بال... كفروا بالله وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو دايما كده التحاسد بيوصل للكفر والعياذ بالله بل اعظم من ذلك اليهود اليهود ما امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم المعرفه القويه الشديده بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم زي ما هو بيعرف ابنه كويس جدا هم عارفين ان ده النبي المبعوث في آخر الزمان إلا أنه ما حملهم على هذا الكفر إلا الحسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى معاتبا اليهود أو المشركين في القول الثاني من أقوال أهل التفسير في هذه الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس المقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله أي من النبوة والرسالة حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فما أمنوا به فما أمنوا به والسبب في ذلك الحسد لما بينزل في قلب إنسان شفتوا الحسد بيوصل لإيه شفتوا الحسد وصل إبليس لإيه شفتوا الحسد وصل أحد ابني آدم لإيه شفتوا الحسد وصل إخوة يوسف لإيه شفتوه وصل أبي ج... أوصل أ- أبا جهل وأمية بن أبي صلت وعبد الله بن أبي بن سلول لإيه أوصلهم لأسوأ الأحوال ولأعظم الذنوب ولأكبر الكبائر بل وأوصلهم إلى- في بعض الأوقات إلى الكفر بالله العظيم تعالوا في زماننا تعالوا في زماننا وشوفوا التحاسد اللي بيكون بين الناس ممكن في يوم من الأيام يوصل لإيه لكم أن تتخيلوا أن تطبيق الفيسبوك في يوم عمل تطبيق معين اسمه صالحني ابعت لي رسالة بتنصحني فيها والتطبيق ده كان يعني يظهر الرسالة ولا يظهر من أرسل الرسالة وتفاجئوا مثلا ان واحده بتشتكي بتقول انا واحده بعتها لي بتقول لي انا نفسي انا نفسي السرطان ياكل في جسمك وتموتي علشان انا اللي اتزوج زوجك شوفوا الحسد بيوصلها ان هي تتمنى لاختها الامراض حتى تموت بهذه الامراض علشان هي تظفر بهذا الزوج متخيلين لما في يوم من الايام آه، يعني حد من جيران المسجد عندي بيكلموني بيقول لي عندنا مشكله مع بنتنا وارجوك تعالى اقعد معانا شويه ولما اروح ازورهم يقولوا لي ان البنت مدمره نفسيا وفي حاله نفسيه سيئه للغايه فبسال ليه يا جماعه قالوا ان صاحبتها اللي هي كانوا دايما بيتنافسوا مع بعض في الترتيب المتعلق بالدفعة صاحبتها لما لقيتها في يوم من الأيام إن هي أفضل منها وبتجيب ترتيب أفضل منها لكم أن تتخيلوا إن الحسد ده وصل البنت دي لإيه وصلها إن هي تجيب صورة لصاحبتها وتركب الصورة دي على جسد لبنت عارية تماما وبعد كده تاخد الصورة دي وب accounts خلاف ال account بتاعها أو بصفحة غير الصفحة بتاعتها وترفع الصورة دي على ال group بتاع الدفعة كلها بتاع بتاعة البنت دي علشان تفضح البنت دي بين الكل وتقول ما فس- ما سابتش group من الجروبات آه، ال group مثلا بتاع مادة كذا أو ال group بتاع مادة كذا إلا وتنشر فيه الصور دي إيه ليه كده؟ ليه كده باختصار خالص هو الحسد اللي بيوصل الناس الى البغي الى ان يبغي بعضهم على بعض الى ان يبغي بعضهم على بعض ان سبحان الله ان حد يقول لي ان في يوم من الايام في يوم من الايام يعني آه، آه، يعني زوجتي بتمر بظروف مرضيه شديده جدا اولادي بيمروا بظروف مرضيه غير طبيعيه انا عندي تخبط في الحياه غير طبيعي غير طبيعي وعندنا مشاكل كبيره جدا جوه البيت رغم ان المعروف عندي كان دايما بيقول لي كده المعروف عني يا شيخ ان بيتي بفضل الله بيت مستقر وانا بحب زوجتي وزوجتي بتحبني واولادنا بفضل الله حمله لكتاب الله عز وجل احنا بيتنا كان بيت مليان سعاده مره واحده البيت حاله اتغير وفي يوم من الايام واحنا بنعمل حملات تطهير المقابر من السحر والكلام ده وفاجئ واحنا بنطلع سحر من مقبره من المقابر ان السحر ده كان معمول ليا انا ولزوجتي ولبيتي ونطلع الصور معمول عليها مرض وخلاف وشقاق وموت وامراض ليه ليه الحسد التحاسد بين الناس التحاسد بين الناس اللي ممكن في يوم من الايام يوصل لهذا الامر احد اخواني بيقول لي انا سافرت السعوديه والحمد لله ربنا اكرمني بالعمل والحمد لله بقيت كل يوم ارتقي في هذا العمل ومن الله عز وجل علي بالمال ووسع الله عز وجل علي والدي ووالدتي يقولوا لي اخوك وخده معاك وشغله معاك طالما انت بقيت مدير كبير ومسؤول عن مجموعه شركات خد اخوك معاك يقول وجبت اخويا الحسد المره دي جاي من الاخ وجبت اخويا واخويا ده بدات اشغله معايا ووقفته على رجليه والحمد لله بدا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه واول حد واول حد فكر اخويا يطعنه في ظهره كنت انا بسبب التحاسد اشمعنى انت تبقى في المكانه دي وانا لا طب انا بقالي سنين في المكان وشغال وتعبان ويا يعني ياما عانيت و- والاخ الصغير ده يوقع بين اخيه وبين صاحب العمل او صاحب المؤسسات وصاحب الشركات ولا يزال يكيد له ويمكر به علشان يوصل في النهايه علشان يوصل في النهايه ان اخوه يطرد من الشركه ويقطع رزقه من هذا المكان بسبب التحاسد واخر موقف احكي لكم عليه موقف سبحان الله يتبين لينا ان الحسد كمرض لما بينزل في القلب بيوصل لايه بيوصل لايه وسبحان الله عاقبه الحسد على اصحابه ايه عيلة ما شاء الله زوج وزوجة من الله عز وجل عليهم بالدين والتقوى والأخلاق والحب وال... كل شيء بيت بالفعل يقال عنه بيت مثالي أسأل الله أن يبارك فيه البيت ده معروف في العيلة إنه بيت ما شاء الله متميز جدا في العيلة بقى بنت الخالة اللي نفسها تتزوج من هذا الزوج اللي هو متزوج أصلا البيت ده وابن الخالة أخرى نفسه يتزوج من المرأة دي والاتنين دول بيحسدوا الزوج والزوجة على ما هم فيه من سعادة والاتنين دول في غاية الحسد قلوبهم امتلت حسد كده اتملت حسد فالاتنين يتفقوا على خطة إبليسية خطة إبليسية يعجز الشيطان أصلا أن يفكر هذا التفكير بتقول أنا كنت لما أشوفه مع زوجته يعني أحترق بداخلي وده الحسد الحسد هو عبارة عن نار تحرق الإنسان من داخله وهو يقول أنا كنت أتألم إذا في يوم من الأيام شفت قريبنا ده مبسوط مع زوجته أنا حاسده على مراته وال- والبنت الخالة تقول وأنا حاسده على حاسده البنت دي على زوجها فاتفقوا بسبب التحاسد على ان هم ينشروا في العيلة ان المرأة دي على علاقة مع رجال وانها تتحدث مع الرجال ولها علاقات غير مشروعة وبدأ الامر ينتشر في العائلة انتشار النار في الهشيم حتى وصلت الاخبار للزوج وبدون تروي وفي امر خلاص طلق فهي بتقول بنت الخالة بتقول انا فرحت بقى خلاص ان انا خلاص سأنال هذا الرجل واتزوج منه وابن الخالة بيقول خلاص انا اتبسطت ان انا سأتزوج بهذه البنت هي بتحكي تقول بنت الخالة تقول وسبحان الله وبعدما هدم هذا البيت بسبب الحسد الذي ملأ قلبي أما أنا فابتليت بالسرطان فابتليت بالسرطان الذي بدأ ينتشر في كل جسدي وأتألم ليل نهار وأنا أعلم يقينا أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ما فعلت وأما ابن الخالة وأما ابن الخالة اللي قاعد في يوم مع أصحابه في أحد هذه الجلسات خمور ومعاصي وفجور ماس كهربي في الشقة يحرق الشقة بما فيها يموت هو واتنين من أصحابه ودي عاقبة دايما ربنا سبحانه وتعالى لأهل الحسد يا اخوانا الناس اللي اللي في يوم من الايام بتحسد الاخرين انت مش متخيل ماذا تفعل الحاسد هذا هو انسان معترض على قضاء الله سبحانه وتعالى معترض على حكم الله سبحانه وتعالى كان اهل العلم يقولون الحاسد خبيث النفس يتمنى دائما زوال النعمه من ايدي الناس دي طبيعه دايما الانسان الحاسد انه يتمنى دائما زوال النعمه من ايدي الناس حتى وان لم تصل هذه النعمه له حتى ولو النعمه دي مش هتجيله ولكن هو ربنا يا رب يعافينا واياكم من هذا المرض هو يتمنى دائما ان تزول النعمه الحاسد ده بداخله شعله من نار تحترق اذا راى عند انسان نعمه اذا راى عند الانسان ده نعمه من اولاد هو من جواه بيحترق اذا راى ده انسان ربنا قدمه في باب العلم من جواه بيحترق إذا رأى هذا إنسان ربنا سبحانه وتعالى وضع له القبول عند الناس والناس ملتفة حواليه هو من داخله يحترق ويتمنى أن تزول النعم من أيدي الخلق لذا كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول إن الحسد من أخطر الأمراض القلبية وفي لفظ قال من الأمراض العظيمة المتعلقة بالقلوب هو من أخطر الأمراض من أخطر الأمراض على الإطلاق مرض الحسد هذا وكان الإمام الجاحظ رحمة الله عليه يقول الحسد عقيدة الكفر وحليف الباطل وضد الحق وقال ابن القيم رحمة الله عليه الحسد هو نوع من معاداة الله الحسد نوع من أنواع معاداة الله سبحانه وتعالى لذا احنا محتاجين ناخد بالنا سواء الإنسان اللي ابتلي بهذا المرض ازاي يعالجه او الانسان اللي ابتلي بإنسان قريب له حسده إزاي ينجو من شره دول جزئيتين في غاية الأهمية محتاجين نتكلم عليهم محتاجين نتكلم عليهم إن شاء الله نؤجل الكلام عنهم في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى إزاي أنقي قلبي من الحسد لو وقع فيه وإزاي أحمي نفسي من الحسد لو في يوم من الأيام حد من اللي حواليا حسدني على نعمة من الله عز وجل بها عليه جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم